قصدت دليلا أنا ما اتخذت عن الحديث بديلا من يرتجي فضل الإله وعفوه
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال المحدث أبو حازم سلمة ابن دينار الإمام الزاهد القدوة العلم الكبير الأعرج صاحب المواعظ والكلام الذي يشبه كلام الأنبياء وأنا أحب سلمة ابن دينار من قديم بسبب كلامه الرصين وثناء الجمع عليه يعني عقدت عليه الخناصر أبو سلمة وقد انتقيت لكم بعض كلامه الذي أعجبني الكلام كثير لو إحنا حبينا نجمعه كلام أبي سلمة لجاء في مجيليد صغير فلو أردنا أن نشرحه لتجاوز مجلدات وأنا أذكر بعض كلامه وأعلق على بعض الكلام برضو تعليقا ليس مسهبا يعني إيه إنما هو تعليق بما تمس إليه الحاجة شوف بيقول إيه سلمة يقول اشتدت مؤنة الدين والدنيا يعني بقى أمر الدين صعب وأمر الدنيا صعب قيل له وكيف ذلك يا أبا حازم قال أما الدين فلا تجد عليه أعوانا وأما الدنيا فلا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه ده, ده كلام نفيس كله مأخوذ من السنة النبوية الدين مؤنة الدين وأنا عايز برضو أنك أنت تقدر الطبقة التي كان عيش فيها أبو حازم ده أبو حازم ولد في زمان ابن عمر وهو نعم لم يسمع من صحابي إلا سهل بن سعد الساعدي كما قال ابنه عبد العزيز اللي احنا لسه بنقول انه روى الحديث عنه عبد العزيز قال من حدثك يقول ليحيى الوحاضي قال من حدثك أن أبي لما الوحاضي سأل عبد العزيز قال له أباك سمع إن هل أبوك سمع من أبي هريرة قال من حدثك أن أبي سمع من غير سهل فقد كذب يعني متقدم في الطبقة أدرك الصحابة وروى عنه وروى عن كثير من التابعين كسعيد المسيب وغيره يعني كان في زمان راية إسلام ترفرف على الدنيا يقول في هذا الزمان زمان الديانة والفضل يقول اشتدت مؤنة الدين والدنيا وعلل مؤنة الدين بأنه لا يجد على الدين أعوانا فما يقول أبو حازم إذا رأى زماننا الآن أي ابن أو ابنة عايز يلتزم بالهدي الظاهر يقابل بمقاومة عنيفة الأسبوع الماضي فقط تلقيت أكثر من عشر عشر مكالمات من فتيات يريدن ارتداء النقاب وأهلهن يمنعن ذلك من حوالي العشرة دول قدرت أتكلم مع ثلاثة أو أربعة من الآباء والأمهات اللي هم يعني وافقوا وبعضهم على مضض لما أخدت معاهم واتكلمت في مسألة النقاب والكلام ده وكان يبدو ناس فيهم الخير فعلى طول استجابوا لما ذكرت لهم من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصوصا استجابوا بنت عايزة تنتقي عايزة تريد أن تلبس شعار العفة العفة يعني واحدة بتقول يا ابني طب خليها تتجوز الأول خليها تتزوج بعد ما تتزوج تنتقب قلت لها طب والنقاب هيمنع الزواج قالت لي يا ابني بتدفن نفسها والناس هيعرفوها ازاي انا وانا عايز اقول هو المنتقبات اللي هم بالالوف المؤلفه النهارده اللي بيتزوجوا الناس عرفوهم ازاي انا عرفوهم من الناس برضه اضف الى ذلك ان في والحمد لله اقبال منقطع النظير من الجماهير على الدين واي واحد بيبقى عايز واحده مستتره انسانه عفيفه يقول لك انا مش هلاقي زي المنتقب فيروح يتزوجها وانا عندي احصائيه حقيقيه في في بلد من البلدان المنتقبات اسرع زواجا من المتبرجات فده نصيبها هيجي لها وبعدين خلي بالك برضو المرأة المنتقبة ما بيدخلهاش إلا واحد فاضل على الأقل في الظاهر يعني ممكن يبقى سيء جدا بس احنا ما نعرفش لكن على الأقل رجل فاضل طالما قصد منتقبة يبقى هذا رجل له لون واحد أن يريد الدين والعفة لكن المختمرة ممكن يتقدم لها إنسان لا يصلي ممكن يتقدم لها إنسان بيدخن ممكن يتقدم لها أي واحد في أي حاجة فيبقى كأن المنتقبة بتصون نفسها بحيث لو أي حد تقدم لها يبقى عارف إن لن يتقدم إلا واحد عايز الإيه عايز القصة دي وعايز هذا الاتجاه فيبقى هي كأنها تصون نفسها أن تكون كلأ مباحا لكل من هب ودب ملتزم وغير ملتزم فشوف بقى البنت لما تقاتل عشان حاجة زي كده وفي بعض الفتيات حبسن أنفسهن راضين بالحبس الاختياري عشان ما ينزلوش مش قادرين ينزلوا بلا نقاب خلاص يبقى قالت لوالدها أنا لن أنزل في بعض الأباب يتعسفوا ويجبر البنت على النزول والله الواحد عايش في زمان العجب عايش في زمان العجب يعني مجرد تغطية الوجه جهاد وقتال وخلاص الواحد بينها جروحها هتطلع عشان حاجة زي كده ده شيء صعب جدا أي شيء حتى لو الإنسان يريد أن يفعل شيئا من الخير عايز يأمر بمعروف أنا عن المنكر يقول له دي أنت اللي هتصلح الكون ما تلمي نفسك أنت كده هتصاب بأذى والحكاية والرواية ومش عارفين الكلام ده يقوم يكسر مجاديفه علشان خاطر لا يسبح ولا يمضي ولا يمشي ده الكلام ده بقول يعني بقوله يعني أبو حازم في زمان التابعين الكبار وفي زمان وجود بعض الصحابة فكيف إذا أدرك أبو حازم زماننا الله المستعان وقال المحدث وقال أبو حازم ليس للملوك صديق ولا للحسود راحة والفطن والنظر في العواقب تلقيح العقول شوف ثلاث فقرات كل فقرة سبيك الذهب يقول ليس للملوك صديق وعبد الله بن المبارك الإمام المبارك له شعر جيد وكان شاعرا فحلا مجيدا في هذا المعنى يقول إن الملوك بلاء حيثما حلوا فلا يكن لك في أكنافهم ظل ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا فاستغن بالله عن دنياهم أبدا إن الوقوف على أبوابهم ذل وانتوا عارفين قصة الساحر والراهب اللي في صحيح مسلم لما الغلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء كان جليس للملك بتاع البلد دي كان قد عمي فقد بصره سمع ان الغلام بيرجع البصر والكلام ده وبيداوي من العلل جاب له شوية هدايا وذهب إليه وقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني قال الغلام إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك فجليس الملك آمن بالله سبحانه وتعالى فرد الله عليه بصر دخل الجليس كلمة جليس يعني نديم يعني من خلص أصحاب الملك ده كان أعمى لسه ماسك عكاز من يومين ولا امبارح ولا جايب واحد ي- يسند عليه لا ده دخل على الملك عينيه مفتوحة وشايف حواليه والكلام ده فالملك صديقه بيقول له أه من رد عليك بصرك قال ربي قال أولك رب غيري قال الله ربي وربك فما زال يعذبه على طول ما فيش تفاهم ما زال يعذبه كلمة وفاء ومشتقات الوفاء مش موجودة في قواميس الجماعة دول طالما المسألة يعني جاية للكرسي أو ما انتفعش بيك أو إلى آخره بتبقى مشكلة لا زال يعذبه وفي رواية مسلم أنه شقه بالمنشار نصفين حتى وقع شقاه نص راح كده والنص التاني راح كده فكن على حذر أضف إلى ذلك أن من اقترب خرس خرس ما يعرفش يتكلم يرى المنكر ولا يستطيع أن يغيره ليه أكل من خيرهم وأكل من نعمتهم عشان كده عينه اتكسرت ما عادش يعرف يتكلم كان الأول بيقدر يتكلم يقول هذا يجوز وهذا لا يجوز وهذا منكر وهذا مش عارف ايه والكلام ده دلوقتي مش عارف يتكلم خالص والعلماء لهم كلام أنا يمكن في هذا المكان فصلت علاقة ال- ال- العلماء بالأمراء وذكرت أقوال السلف في هذه المسألة يقول يعني ليس للملوك صديق ولا للحسود راح الحسود هيجي له ضغط دم تصلب شرايين ليه كل حاجة عنده تبدأ بعلامة استفهام ت- تبدأ بأداة استفهام وتنتهي بالعلامة إياه العصاية العوجة دي المعوجة دي اللي تحتها نقط ليه ده أغنى مني علامة استفهام ليه صحته أحسن مني علامة استفهام ليه هو في المنصب ده وأنا مش فيه علامة استفهام ليه هو في وظيفة وأنا من غير وظيفة علامة استفهام ليه عنده عيال وأنا ما عنديش علامة استفهام كل حاجة علامة استفهام سؤال بلا جواب ده يستريح امتى بقى ده هيجيله ضغط دم وتصلب شرايين وهيكتئب وسيموت في جلد بسبب ايه انه لا اجابه لا اجابه عن الاسئله بتاعته دي كلها لا تحسدا احدا على نعمائه ان الحسود لحكم ربك شاني هكذا قضى الله ما يديلكش ولاد ويدي لغيرك ولاد قد يكون عدم الأولاد أفضل أن الله عز وجل فرغك له الأولاد النهاردة تربيتهم من العناء المعنى والنصب المنصب راسك دي لازم تبقى كلها عيون تشوف من قدام ومن جناب ومن ورا ليه الفساد بقى ماشي في الهوا كده بقى احنا في زمان بقى النت وفي زمان الفضائحيات و... واصبح القرص المدمج دوت فيه 70 ساعه ولا 80 ساعه ممكن يبقى كلها جنس ولا كلها بلا ازرق وفي جيب الولد وعادي جدا الاولاد بالكمبيوترات والكلام دهوت احنا احنا كاباء ما تعرفش انا ما بعرفش افتح الكمبيوتر اعرف ادور على الزرار بتاعه عشان افتحه قلبي مقفول عنه بالضبه المفتاح مش عارف حتى انتفع بيه في الفهارس العلميه ال- الاسطوانات اللي فيها الفهارس من بغضي له مش عارف انتفع بيه فكثير من الاباء والامهات مثلي مش باغضين مش فاضيين تصور بقى لو ولد مشغل اسطوانه ولا حاجه وفيها حاجات اللي احنا بنتكلم عنها دي الاب دخل فجاه الولد بمنتهى البساطه يدوس على زر يغير الحدوته وابوه لو جدع يجيب خلاص وبقى ال- الفسق صار مباحا كالأ مباحا الاستقامة بيقاتل الإنسان عشان يستقيم إنما الفسق كده في الهوى اللي الناس بيتنفسوه فأنت بقى عشان تتابع ولادك ولما يخرجوا من البيت أنت عارف راحوا فين بيبقى قلبك بياكل وكل شوية تتصل يا ابني أنت فين يتأخر ليه اتأخرت كنت مع مين وتبتدي تعمل محاكمة الولد بيتضايق منك ليه لأنك أنت فاتح له محضر بكرة الولد دهوت لما يبقى له ولاد سيذوق من نفس الكأس وربما كان أولاده أسوأ منه بالنسبة لك فده الأولاد بيشتتوا القلب فممكن أنت ما عندكش ولاد ربك سبحانه وتعالى ادخرك له عشان يبقى قلبك صافي لو أنت إنسان فاضل بقى وبتفهم وتقدر هذا التقدير وتحسن ظنك بربك هذه الشقوة وهذه المحنة من وجهة نظرك تنقلب إلى نعم وتتفرغ لربك سبحانه وتعالى وتشوف تقدر تحفظ قرآن تقدر تتدبر في معاني القرآن وكلما خلى المرء بنفسه وبذل قلبه لربه لا يعود كثيرا أبدا ولا يعود خاسئا أبدا لابد أن يرجع بخير يبقى الإنسان الحسود دهوت لا يستريح أبدا وإذا وافى ربه عز وجل سيوافيه بكل هذا الغل الذي في قلبه على بني آدم إذ لم يجد جوابا عن سؤال واحد من الأسئلة التي تتراقص أمامه أو تدور في ذهنه ويقول أبو, أبو سلمة والنظر في العواقب تلقيح العقول يعني تكبر دماغك ودماغك يفهم ويبقى كويس إذا نظرت إلى العواقب يعني كل كلام تقوله أنت بتسأل نفسك طيب مردوده إيه هل مردوده صحيح أم لا وطبعا هذا لا يكون إلا بشرط كانت العرب تقول لسان العاقل من وراء قلبه ولسان الأحمق من أمام قلبه يعني ايه الكلام ده قال لك العاقل آخر حاجة يعملها يتكلم طب امال بيعمل ايه في الأول قال لك يمرر الكلام على قلبه ويبتدي يتدبر طيب الخير في سكوتي أم في كلامي طيب إذا فعلت ايه المصالح وايه المفاسد طب اذا احجمت ما هي المصالح ما هي المفاسد يبتدي يدرب المسألة في قلبه كده وصل الى نتيجة بعد تدبر وانعقد قلبه على فعل شيء يوم لسانه ينطق يقول نعم او يقول لا يفعل او لا يفعل هو ده بقى تلقيح العقول النظر في العواقب أما الأحمق فلسانه من أمام قلبه لسانه من أمام قلبه قبل ما ينظر في حاجة وقبل ما يتدبر العواقب ينطق طيب العرب تقول إذا تكلمت بالكلمة صرت أسيرا لها وإذا حبستها كنت ملكا لها ما واحد ممكن زي ما واحد مرة في مسجد من المساجد بعد خطبة الجمعة واحد قال يا جماعة تبرعوا للمسجد مش عارف ايه والكلام ده وبتاع فواحد بيتمنظر يعني قام طالع وقام قايل ايه ادي 1000 جنيه شوبش يعني زي ما بيقولوا في الافراح والكلام 1000 جنيه للمسجد حط ال 1000 جنيه في المسجد وبعدين راح لاصحابه بعد ما السخونيه دي راحت قال انا مش عارف انا ايه اللي خلاني اعمل العمله السوداء دي حطيت ال1000 جنيه مره واحده طب ده انا كنت محوشها بقى لي كذا وكذا وكذا وكذا وبتاع وقعد يتندم على ان هو بادر وانه عامل 1000 جنيه اه عشان يوري الناس كلها ان هو راجل ايه راجل يعني بيتبرع وراجل 1000 جنيه بحلقه ده الكلام ده كان ايام زمان ايام ما كانت ال1000 الجنيه الواحد كان اسمه لحلوح يعني كان يعني حاجه ايه الواحد يركب عليه يعني وما ينزلش بيه ولا حاجه فده النهاردة قبل ممكن يكون الألف جنيه دي هي كل ما يملك طب أهله ياكلوا إيه ولاده ياكلوا ايه واذا كان حد منهم مريض يجيب الدواء منين يروح بقى يشحت اشوف بقى لما فعل الفعل صار اسيرا له ما يقدرش يرجع مره ثانيه ويقول انا اسف انا كنت غلطان انا سخنت على الفاضي كده هات لي 1000 جنيه يبقى اذا الانسان العاقل قبل ان يتكلم ينظر او قبل ان يفعل بينظر في الايه ينظر في العواقب ايفعل ام لا انما الانسان السفيه او اللسان الاحمق الذي يتكلم ولا ينظر الى العواقب وقال المحدث تقول سلمة لا تكون عالما حتى يكون فيك ثلاث خصال لا تبغي على من فوقك ولا تحقر من دونك ولا تأخذ على علمك أجرا لا تبغي على من فوقك ولا تحقر من دونك ولا تأخذ على علمك دنيا ده برضو شوف فواصل اهي كل كلمة برضو بيستند فيها سلمة ابن دينار واخدها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو حتى من كلام الله عز وجل قبل ذلك أو من كلام العرب الحكماء وكانت الحكمة فاشية فيه ليه لأن, لأن العلم حاكم العلم بيربي البني آدم لو تعلم حقا وأثر فيه العلم لا تبغي على من فوقك والبغي هنا هو إساءة الأدب هو إساءة الأدب إن يكون عندك معلومة أو إنك أنت لا تقدر حجم العالم الذي أمامك فتقوم تبادر وتتكلم قبل أن يتكلم يعني أنا لا أنسى آه لما كنت مع الشيخ الألباني رحمة الله عليه في سنة 1410 وهي أول سنة حججت فيها وهي آخر سنة حج الشيخ رحمه الله تعالى فيها وكنت معه في السيارة من مدينة جدة إلى مكة وكنت بقى إيه يعني آه يعني استأذنت إخواني في السيارة طبعا استأذنت الشيخ قبل قبل إخواني إن أنا إيه يعني أتفرد بالأسئلة لأنني عندي أسئلة كثيرة ومحتاج وكده وكنت بسجل يعني الشيخ راكب في الأمام بجانب السائق وأنا راكب خلف الشيخ مباشرة ومعي آه، أخوان آخران فقام اللي إيه السائق بيقول للشيخ إيه بيقول له يا شيخ هو مش الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن عن لبس خاتم الحديد فالشيخ قال له نعم قال له على كده يا شيخ يبقى لبس ساعة حرام طبعا حرام يا شيخ مش كده يا شيخ برضه حرام آه، طب ده بيسأل طب بيجاوب ليه قام الشيخ الألباني قال ايه قال لقد أخذتم أماكننا وأخذنا أماكنكم ما هو أخذتم أماكننا يعني أنت بنا ومناول يعني أنت بتسأل كان المفترض أنك أنت تستنى لما جاوبك لكن ده بيسأل منه فيه يسأل والإجابة معاه يعني يبقى أنت بتسأل الشيخ ليه بقى فالشيخ بيقول له بيقول له خلاص يعني أخذتم أماكننا وأخذنا أماكنكم بين إحنا الجهال وأنتوا العلماء فالسائق برضه ما فهمش القصة فأنا يعني عمال عايز أشرح للسائق يعني مراد الشيخ من الكلام فقال لي أسكت فسكت فلما نزلت سألت الشيخ رحمه الله قلت له يا شيخنا انت قلت لي اسكت ليه ليه قلت لي اسكت قال لان ما ينفعش كلام يعني طالما ما فهمهاش من اولها كده لما الشيخ قال له الكلمتين دول طالما ما فهمهاش خلاص سيبه المسألة دي بتبقى عايزة ايه بتبقى عايزة ملاحظة فقد يكون من سوء الادب بل هو من سوء الادب عند اهل العلم الذين يكتبون في باب التربية ان يكون في المجلس من هو أعلم فيتصدى المفضول للإجابة مع وجود الفاضل ده أنا عايز أقول لك حاجة كمان ده العلماء يقولون ليس من الأدب أن يفتي المفضول مع وجود الفاضل في البلد مش في المجلس لأن المجلس ده حاجة تانية ده إساءة أدب قطعا ده لو واحد فاضل موجود في البلد العلماء بيقولوا يعني يبقى ينبغي أن يحيل المفضول إلى الفاضل أخذوا الف- ال- القصة دي منين بقى أو إيه دليل المسألة دي دليلها ما رواه الإمام الدارمي في مقدمة سننه أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه دخل المسجد فوجد جماعة وقد تحلقوا وبين أيديهم حصى وواحد يقول لهم سبحوا مئة كل واحد ياخد من الايه منكم الحرة ده ويعد يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله لحد مية كبروا مئة يقول يعد التكبير الله أكبر الله أكبر يعد الإيه هللوا مئة يهللون مئة أبو موسى الأشعري لما دخل وشاف المنظر ده قام واخد بعضه ورايح ليه عبد الله بن مسعود هما الاثنين كانوا في الكوفة فلما راح لبيت ابن مسعود لقى التلامذة قاعدين على الباب والباب مقفول فقال أما خرج أبو عبد الرحمن يعني ابن مسعود قالوا بعد فجلس معه حتى خرج ابن مسعود قال فاكتنفناه اكتنفناه يعني تحوطنا حواليه يعني فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا قال ماذا رأيت قال إن عشت فستراه رأيت قوما حلقا حلقا وبين أيديهم حصى يقول واحد منهم كبروا مئة فيعدون التكبير يكبرون مئة زي السبحة اليومين دول كده هللوا مئة يهللون مئة كبروا مئة احمدوا إلى آخره فقال له عبد الله بن مسعود يا أبا موسى هل أنكرت عليهم فقال له انتظار أمرك أو انتظار رأيك هو ده الشاهد من الموضوع اللي بيقول لك إيه اللي بيقول لك يقبح بالمفضول أن يفتي مع وجود الفاضل في البلد قال انتظار أمرك أو قال انتظار رأيك إلى آخر القصة اللي هي إيه المعروفة في هذا الباب فيوم يقول لك بقى إيه إن إنك إن الإنسان إذا كان رجلا فاضلا يوم يعرف حق من فوقه ويعرف أيضا حق من تحته ولا يبغي على من هو مثله وقال المحدث والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين قال المحدث قد أصبت دليلا أنا ما اتخذت عن الحديث بديلا من يرتجي فضل الإله وعفوه فليتخذ درب الرسول سبيلا أهل الضلالة قد أرى صدورهم أن قد رأوا للسنة التبجيلا فسعوا لتحريف الكلام بزيغهم والله يأبى فاتخذه وكيلا